نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة الأيام كتيرة والأيام جميلة وكل يوم بنتكلم عن لذة ونعمة وحاجة جميلة في الجنة يوم بنكلمكم عن أشجار الجنة وأنهار الجنة وأديكم شايفين المكان الجميل اللي احنا قاعدين فيه اللي أكيد بيذكركم برضو بالجنة وإن كان شتان شتان ما بين يعني نخيل وزهر و- وثمار وفاكهة الدنيا وما بين ما في الجنة ويوم تاني بنكلمكم عن طعام وشراب أهل الجنة ويوم تالت بنكلمكم عن لذة النعيم في مع الحور العين ويوم رابع بنكلمكم عن لذة النظر إلى وجه الله وكل يوم بننتقل من لذة إلى لذة لكن موقفك إيه أنت كمسلم مع اللذة ديت يا ترى مجهز نفسك وناوي تاخد بالأسباب ومن النهاردة هتبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى تملاها طاعة ولو وقعت في معصية هتتوب لربنا وهتتحلل من المظالم وهتبر أمك وأبوك وتصل أرحامك وهتكرم الناس وهتحاول تكون إنسان تاني خالص علشان تكون مهيئ لمجاورة الملك القدوس في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دي المسألة اللي احنا بنتكلم عنها الموضوع مش موضوع ان انا عمال بحكي لك حواديت وبقول لك كان يا مكان ودخلنا دار السلام آه، جنة الدنيا الآخرة يعني دار السلام لأن ربنا قال والله يدعو إلى دار السلام فدخلنا الجنة وحصل وهيعمل- ويحصل مش عارف ايه ونقابل مين ونعمل ايه دي مش حدوتة ده واقع انا بحكيهولك من خلال كتاب ومن خلال سنه من خلال كتاب ربنا ومن خلال سنه نبينا صلى الله عليه وسلم وفي النهايه انت كمسلم لازم يكون ليك رد فعل لازم يكون ليك تفاعل مع النصوص كون ان ربنا يذكر ان في الجنه في حور عين يبقى انا اعف نفسي عن الحرام في الدنيا علشان ربنا يكرمني بالحور العين كون ان ربنا يذكر لك ان في الجنه في انهار من خمر وانهار من كذا يبقى انت اوعى في يوم من الايام تشرب خمر لانك لو شربتها في الدنيا ستحرمها في الاخره غير غضب ربنا سبحانه وتعالى كون ان انت تعرف ان في الجنه في لذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى يبقى تغض بصرك عن النساء في الدنيا عشان ربنا يكرمك بلذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وهكذا كل حاجة مقابل حاجة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والجزاء من جنس العمل النهاردة هنتكلم عن ثياب أهل الجنة وفرش أهل الجنة هتلبس إيه في الجنة في الدنيا ممكن تكون رجل شيك قوي قوي وراجل زي ما بيقولوا كده ستايل و... و... ولبسك كده ما شاء الله ولما بتخرج الناس تقول ما شاء الله ايه الجمال ده ده جايب اللبس ده منين ده ده من هنا ولا من هناك واخد بالك وتقعد بقى كده يعني ايه الناس تتغزل في اللبس اللي انت لابسه والمسلم مطلوب منه ان يكون شيك ويكون جميل ويكون مظهره حلو لان حبيبك ما صلى عليه الصلاه والسلام قال ان الله جميل يحب الجمال مش معنى بقى ان الانسان يكون زاهد اخرج لبس مقطع و- و- و- ومبهدل وشعر منكوش ووش مش عارف اعمل ازاي واقول لك زهد لا ده مش زهد ده ملوش علاقه بالزهد خالص ده الزهد مش ان انت يبقى معاكش شيء لا ده ان يبقى معاك وانت زاهد في اللي معاك وزاهد في الدنيا كلها لكن المظهر والجمال ان الله يحبه ان الله جميل يحب الجمال خذوا زينتكم عند كل مسجد ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اتزين وانت رايح المسجد يبقى اذا مطلوب مني انا كراجل آه، مسلم ان انا اكون لبس نظيف ما شاء الله ومكوي و- وريحتي ما شاء الله مت- متسرحه ولبسي متهندم و- ولابس ساعتي كده بالشياكه وطاقيتي بالشياكه او لابس لبسي بالشياكه كده واخد بالك يبقى منظرك حتى دعوه ما يجيش الناس يقولوا يا شوف الملتزمين لابسين ازاي اعوذ بالله انت عايزني ابقى منظري كده لا طبعا مش عايزك تبقى منظرك كده ده انا عايزك تبقى في اجمل واشيك واحلى حاجه علشان يتقال هو ده المسلم انسان نظيف انسان منظم انسان كريم انسان خلوق انسان سلوكياته راقيه هو ده الاسلام الاسلام رقي فاهل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى بيلبسوا افخر الثياب ويتزينون بأفخر أنواع الذهب والفضة واللؤلؤ قال جل وعلا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك وقال جل وعلا يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤه ولباسهم فيها حرير وقال جل وعلا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا من خلال الايات دي كلها نطلع بنتيجه ان الاساور بتاعتك من ذهب وفضه ولؤلؤ وان الثياب بتاعتك من السندس والاستبرق الله من ارق واجمل وابهى وافضل انواع الحرير في الجنه ما انت الحرير كان محرم عليك في الدنيا فلما تركت الحرير في الدنيا لبسته في الجنه والذهب محرم عليك كرجل تلبسه في الجنه المراه حلال ليها الحرير والذهب في الدنيا فهتلبسهم في الدنيا وتلبسهم في الاخره عشان الاخت المسلمه تقول اشمعنى الرجاله هم اللي متمتعين في الجنه انا قلت لك في يعني ان انت بفضل الله نعيمك في الجنه قد يكون قد الرجال ويمكن زياده بفضل الله سبحانه وتعالى لان ربنا امرك وامر الرجل بتكليف واحد والجزاء واحد بفضل الله سبحانه وتعالى ذلك ورد في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن ثياب اهل الجنه قال يا رسول الله اخبرنا عن ثياب اهل الجنه خلقا تخلق أم نسجا تنسج هي مخلوقة ولا منسوجة فضحك القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون من جاهل يسأل عالما يعني واحد ما عندوش علم في حاجة زي كده وبيسألني وأنا هأخبره بتضحكوا على إيه ثم نادى النبي وقال أين السائل قال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم بل تشقق عنها ثمر الجنة فاكرين لما كلمتكم عن شجر الطوبة والحديث رواه أحمد بسند صحيح لما النبي اخبر ان ثياب اهل الجنه تخرج من اكمامها تخيل حضرتك وانت ماشي كده جنب شجر الطوبه تلاقي الثمره بتاعتها بتطلع لك الثياب بتاعتك من الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى طلع لك من شجر الطوبه شوف الفضل والنعمه وفي الحديث اللي رواه احمد بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم قال لو ان رجلا من اهل الجنه بدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ما شاء الله السوار بس بتاعه يظهر بس من السماء يطمس ضوء الشمس بفضل الله سبحانه وتعالى حديث عجيب جدا رواه مسلم عن ابي حازم انه كان مع ابي هريره فابو هريره بيتوضا اللي بيتوضا لازم يوصل ميه لحد هنا فلا ابو هريره بيوصل الميه لحد ابطيه فقال لماذا هذا يا ابا هريره قال لأ صلى الله عليه وسلم قال تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء الحلية بتاعتك عايز توصلها لحد فين لحد هنا خلاص توضأ لحد هنا عايز توصلها لحد هنا اتوضأ وزود المية وهكذا وده فايدة إسباغ الوضوء لكن طبعا مش عايز اقول ان انت تبالغ لحد ما توصلها لحد الابط لكن اقصد ان كلما تسبغ الوضوء كلما ربنا اكرمك بان الحليه بتاعتك تزداد في الجنه حديث رواه احمد بسناد حسن ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لقيد صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولنصيف امراه في الجنه خير من الدنيا وما فيها قالوا وما النصيف يا رسول الله قال الخمار وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان اهديت حله من حرير الى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يلبسها فالصحابه قعدوا يلمسوا الحله دي من جمال بقى ايه لينه جدا وجميله وناعمه فقال اتعجبون من لين هذه قالوا اجل يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنه الين منها بفضل من الله سبحانه وتعالى ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر والتي تليها على احسن كوكب دري في السماء اضاءه لا يبولون ولا يتغوطون ثم قال صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها وأصل الحديث في الصحيحين تعالوا نشوف بقى فرش أهل الجنة شفنا لبس أهل الجنة يلبسوا لبس من حرير ومن استبرق ومن السندس وما شاء الله والأساور من الذهب والفضة واللؤلؤ امال الفرج بتاعتهم عامله ازاي قال جل وعلا بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق قلت انت لما تيجي تعمل انتريه او تعمل آه صالون البطانه بتعملها من اي قماش رديء انما الظهاره لازم تكون جميله فالمولى عز وجل بيخبر ان البطانه بتاعت الفرش من الاستبرق من اجمل انواع الحرير فما ظنكم بالظهاره سكت الحق جل وعلا لان عقول البشر لن تستطيع ان تتخيل قال جل وعلا في لذة أهل الجنة وهم متكئين على الفرش قال موضحا أن الاتكاء ده في حد ذاته نعيم قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين تعالوا نكمل نعيم أهل الجنة واللذات التي يعيشها أهل الجنة ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم إخواني وأحبابي بنتكلم عن يوم في الجنة وبنوصف في, في, في اليوم دوت ثياب أهل الجنة وحلي أهل الجنة طيب اللي لابس ومتزين وعلى سنجة عشرة مش محتاج يخرج محتاج يخرج ويتمشى ويتمتع بقى في كل مكان في الجنة في مكان في الجنة بيسموه سوق الجنة سوق الجنة ده مش سوق يعني بيبيع, بيبيع ويشتروا فيه لا زي ما الإمام النووي قال المراد بالسوق مكان بيجتمع فيه أهل الجنة بيسموه سوق الجنة فالسوق ده الناس لما بتروحوا بيلاقوا فيه حاجة عجيبة قوي إيه اللي بيحصل هناك تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيحصل يا رسول الله في سوق الجنة الحديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا ياتونها كل جمعه قلنا هناك ما فيش لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار بنعرف بس مرور الايام بايه بضوء يص... يخرج من عين من قبل العرش يوضح لنا الليل من النهار النبي اصلا بيقول ياتونها كل جمعه فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم الريح بتاعت الشمال ديت بتحثو على وجوه أهل الجنة وعلى ثياب أهل الجنة فيزدادون حسنا وجمالا هم ناقصين جمال ده هم يعني كما جاء في الأثر يحشرون في على جمال سيدنا يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن والجمال فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا وشوف رحمة ربنا وحكمة ربنا الرجل خرج الرجل خرج وراح سوق الجنة فجت ريح الشمال فخلت وشه أجمل فلو رجع ولقى زوجته من أهل الجنة لسه ما زالت على جمالها اللي هو سابه مع إنه جمالها حاجة ما تتصفش يعني هيحس إنه أجمل منها فمن رحمة ربنا إن المرأة وهي قاعدة في الخيمة بتاعتها أو في القصر بتاعها في الجنة وزوجها في سوق الجنة هو يزداد حسن وجمال وهي كمان تزداد حسن وجمال زي ما كان الرجل في الدنيا بيروح المسجد برجليه ويروح يصلي فياخد أجر مضاعف وهي قاعدة في بيتها تاخد نفس الأجر وهي قاعدة بتصلي في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نتكلم عن ريح الجنه اتكلمنا عن ثياب أهل الجنة وحلي أهل الجنة وسوق أهل الجنة أكيد الجنة فيها ريحة حلوة قوي ريحة الجنة محدش يقدر يوصفها ولا حد يقدر يتكلم عنها الريحة ديت هيشمها المؤمنون قبل ما يخشوا الجنة في ناس هتشمها من على بعد 40 سنة وفي ناس هتشمها من على بعد 70 سنة وفي ناس تصدق انها شمتها في الدنيا ولسه هنتكلم عنها دلوقتي بيقولوا زمان ان كان في قصة حب محرمة بين قيس وليلى فليلى ماتت فقيس ما حضرش جنازتها فحب يعرف هي اتدفنت فين فمن شدة حبه لليلى فضل يجري بين القبور ويشم ريحة القبور تخيل موتى ويشم ريحة القبور لحد ما ساقه الشوق انه يعرف قبر ليلى من ريحة ليلى بعد موتها ووقف عند قبرها يبكي لكن المثل اللي عندنا احنا بقى اللي اجمل من كل دوت من قيس ومن ليلى إن سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام لمدة أربعين سنة وكان نفسه يشوفه لحد ما من كثرة البكاء عمي بصره فسيدنا يوسف كان عزيز مصر في الوقت دوت ولما جم اخواته عشان ياخدوا ال ال ال الاكل والشرب عشان حصل قحط عندهم فتعرف يوسف على اخوتي واداهم القميص بتاعه وقال لهم القوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين وهم خارجين من مصر ورايحين فلسطين لان سيدنا يعقوب كان قاعد في شمال فلسطين والمسافه ما بينهم تسع ليالي وايام على الخيل او على الجمال فبمجرد ما خرجوا من أرض مصر اللي هم إخوة يوسف قال جل وعلا فلما فصلت العير هم لسه بيخرجوا من حدود مصر قال أبوهم اللي هو سيدنا يعقوب فين في شمال فلسطين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فاكرين حضراتكم لما قلت لكم لو ازداد شوقكم لو ازداد شوقكم إلى ال- إلى شهر رمضان لشممتم رائحة ليلة القدر في يوم واحد رجب الشوق إن الإنسان يزداد شوقه وكل ما كان شوقك أزيد وأعلى وأعظم كل ما كان الريحة اللي بتشمها واصلة ولذلك اتنين من الصحابة شموا ريحة الجنة هم ما زالوا أحياء في الدنيا سيدنا انس بن النضر اللي لما تخلف عن غزوه بدر بسبب مرض شديد نزل بجسدي فقال والله لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله مني ما اصنع الحديث في البخاري ومسلم فلما كان يوم احد دخل فقاتل قتالا شديدا لحد ما لقوه بعد الغزوه مضروب اكثر من 89 ضربه بالسيف والرمح والسهم فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الى اخر الايه في روايه تانية ان ان انس بن النضر قابل سعد بن معاذ في غزوه احد فقال يا سعد واها لريح الجنه والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد بقى الناس طالعه تجري بسبب الهزيمه اللي حصلت للمسلمين وانس بن النضر داخل في ارض الجهاد ماشي ورا ريحه الجنه لحد ما قتل اكثر من من بضعا وث- بضع وثمانين ضربه ما بين ضربه بسيف وطعنه برمح ورميه بسهم فنزل جبريل بتلك الايه عليه السلام الثاني اللي شم ريحه الجنه سعد بن الربيع والحديث رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه احد حب يطمن على اصحابه فسال زيد بن ثابت قال التمس لي سعد بن الربيع فاذا وجدته فاقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك يعني كيف حالك زيد بن ثابت وجد سعد بن ربيع في الرمق الأخير في آخر نفس قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يعني كيف حالك قال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي حالا وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين عين تطرف سبحان الملك لو ازداد شوقك للجنة ربما انك تشم ريحه الجنه وانت ما زلت حيا في الدنيا ربما تشم ريحه الجنه وانت في قبرك ربما تشم ريحه الجنه وانت لسه في ارض المحشر وعلى حسب حبك لله وطاعتك لله وحبك للجنه واشتياقك للجنه هتشتاق وهتشم ريحه الجنه والجنه نفسها هتشتاق لك زي ما الجنه اشتاقت لبلال وعمار وسلمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. اخويا وحبيبي اخر حاجه اختم لك بها درس النهارده عايزين نتكلم احنا اتكلمنا عن ثياب اهل الجنه وحلي اهل الجنه وسوق اهل الجنه واتكلمنا عن ريح اهل الجنه طب ما تيجي ما دام ما دام بنتكلم عن ريح اهل الجنه ما تيجي نتكلم عن مطر اهل الجنه يا ترى في مطر في الجنه طبعا في مطر في الجنه معقوله ما يكونش في مطر في الجنه بس مطر من نوع خاص المطر في الدنيا يا جماعه كان بيبقى إما للرحمة والحياة وإما للموت والعذاب قال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ده كان حياة إنما بقى الدمار قال جل وعلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فربنا بيقول لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يبقى الريح كانت تأتي إما للحياة وإما أن تأتي للهلاك والضياع والعذاب أما في الجنة فالريح تأتي للمتعة تأتي للمتعة تمر السحابة فوق رؤوس المؤمنين ثم تنادي على المؤمنين تنادي عليكم يا مؤمنين وتقول ألا تحبون أن أمطركم شيئا فكل ما تشتهيه تمطرك السحابة لدرجة أن أحد السلف الصالح قال والله لو مرت السحابة فوقي في الجنة لقلت لها أمطرين من الحور العين خلي المطر ينزل حور عين واخد بالك فلو أمرت السحابة أنها تمطر تفاح هتمطر تفاح تمطر آه، موز آه، آه، آه، اللي هو الطلح آه، تمطر طلحا على طول آه، تمطر لك آه، آه، اللي انت عايزه كل اللي انت جواري آه، غلمان ت- ت- ت- تمطر لك آه، حور عين كل اللي تتمناه لان في الجنه لك ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين في اجمل من كده يا جماعه عايزين ايه من الدنيا دنيا ايه اللي احنا بنخسر بعض عشانها ودنيا ايه اللي احنا من اجلها بنضحي بجنة عرضها السماوات والأرض يعني الحقيقة محتاجين إن احنا نراجع نفسنا مرة تانية في سلوكياتنا وأخلاقياتنا ومعاملاتنا وكل حياتنا علشان ربنا يجمعنا في الجنة في أجمل وأبهى وأحلى يوم في الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنه بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى